السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نعتذر عما بدأ في من تأخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن القدام عليه عنونا لكم هذا اللقاء بعنوان مطمئنون نسأل الله أن يطمئن نفوسنا ويطمئن أرواحنا ويطمئن قلوبنا طمأنينة وراحة النفس وهدوء البال معاني الكل بيطمح ليها والكل يتمنى أن يصل ليها الكل بيطلبها يشترك في هذا الطلب كل إنسان سواء كان بارا أم كان فاجرا كان مؤمنا أم كان كافرا كان صالحا أم طالحا الكل بيبحث عنها فهي غاية الكل يبحث عنها ويحتاج إليها والحاجة مسة جدا في هذه الأوقات إلى طمأنينة القلوب وهدوء النفوس والسكينة وذلك الكل بيقرأ وبيبحث عن الأسباب التي تجلب له ما يسكن فؤاده ما يطمئن هذه الروح التي بين جنبيه لأن العالم عايش حاليا في القلق وعايش في الهم فطبيعة الإنسان هو دايما بحاول يبعد عن الأمور التي توتره وتقلقه ولذلك الشريعة حثت جدا ان الانسان يبتعد عن الحزن وان يفعل الاشياء التي تذيب هذا الحزن وتصرف عن الانسان هذا الحزن زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كان مهموم بدعاء هذا الدعاء توسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما من الله سبحانه وتعالى عليه من استحضار لأسماء الله وصفاته في حديث اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي لما تيجوا تشوفوا ان هذا الحديث كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث والحديث ده رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حفظه قال ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك سبحان الله هذا الحديث مليء في شعور الفقر أن أنا, أنا فقير أنا عبد وأبويا عبد وأمي أما كل يعني كأن الإنسان اللي, اللي بيدعي ربنا ده بيقول لربنا قد إيه أنا فقير قد إيه أنا محتاج قد إيه أنا بحكي نسبي وانتمائي أنا فقير ابن فقير ابن فقيره ناصيتي بيدك ماض في حكمك أنا يا ربي البوصلة بتاعت القرارات البوصلة بتاعت الأقدار ناصيتي بيدك ماض في حكمك ما ستحكمه لا معقب لهذا الحكم وسيمضي وهذا المضي ليس فيه ظلم عدل الله أكبر عدل في قضاؤك أن هذا لم يكن فيه أي شيء عدل فيه في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك يا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الواحد عم يعوز رزق يقول اللهم يا رزاق ارزقني أما يحتاج رحمة اللهم يا رحمن ويا رحيم ارحمني عما يكون متلبس بخطيئة فيقول يا تواب يا غفور يا عفو اغفر لي وتب علي واعف عني لكن هنا ماذا تريد أنا أريد شيء سأذكر كل اسم أعرفه أو لا أعرفه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بالحاجات التي تزيل هذه الموترات هذه الأمور التي تقلق العبد وتعكر الصف صفو الإقدام على الله سبحانه وتعالى وجلاء حزني وذهاب همي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول كده إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا أنت حزين؟ آه طيب أنت مصدق كلام النبي؟ أنا مصدق كلام النبي أنت أخبارك إيه بقى؟ لو مصدق كلام النبي هو بيقول لك سيبدله وأبدله مكان حزنه فرحا على طول الصحابة قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن لازم يكون عندك المعنى دوت انك تقول الدعاء ده انك تعبر سبحان الله انك تنادي ربك وتقول له انا يا رب تعترف بالعبودية انا عبد مسكين العبد مع سيده ينصع في مرضيه قاعد يسمع الكلام وخلاص فأنا يا ربي حكمك ماض فيا ثابت ونافذ في حقي وقاعد يشهد القدر ويشهد التشريع ويشهد كل هذه الأمور ويشهد المنع ويشهد العطاء فيقول عدل في قضاء يعني ما قدرته عليه فهو عدله لأنك ملك لله سبحانه وتعالى أنت ملك لله أنت خلق من مخلوقات الله أنت الله يملكك فإذا تصرف فيك فقد تصرف في ملكه وأنت تعلم أنه حكيم فلا يتصرف فيما يملكه إلا بحكمة إلا بحكمة صح وإلا بخبرة خبير وإلا بعلم عليم وإلا برحمة رحيم وإلا بود ودود كل هذه المعاني أما تستحضرها عدل في قضاؤك فأنا يا رب أنا موقن إن هو ده العدل وده الصح عشان أنا كده صرفت في الملك بس أنا أنا شوف في بداية الدعاء بيقول له إيه بيقول له يا رب أنا ده العنوان ده البوصلة ده راية الاستسلام ده اللي أنا هو ده يا رب اللي أنا مقتنع بيه هذا اعتقادي هذا الذي عقدت قلبي عليه هذا اليقين الذي استقر في شغاف شغاف روحي ولكن أريد أن أخذ عونا يجعل هذا اليقين ينقلب إلى فرح فبدأ يدعي بقى يبدأ يقول الدعاء ده سبحان الله اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنا بدعوك وأطلبك نطلب منك بكل أسمائك أنك يا ربي وضعت ألفاظ مخصوصة ليك أنا بس وسميت بها نفسك فأنا أطلب بهذه الأشياء إلى آخر الحديث فالواحد لما يجي يشوف الدعاء ده والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيه أن الله يبدله مكان الحزن فرح يدرك أن الشريعة حريصة أنك ما تكونش عندك حزن حتى في التعزية يقول لك الأصل أنك تعزي ما تعديش بقى ثلاثة أيام طيب ليه ليه ثلاثة بس حتى لا تجدد الحزن في قلبه لأن ديننا مش دين الأحزان ديننا دين العمل وهذه البدا... هذه الأرض خلق الإنسان في كبد فيها لقد خلقنا الإنسان في كبد في كبد يعني إيه مش في شقاء لا أبدا المؤمن لا يكون شقيا فما أنزل الله القرآن على النبي ليشقى بل ليسعد ليسعده ويفرحه الكبد هنا المشقة ولكن المشقة قد تكون متعة وحضرتك طالع الجبل وانت طالع جبل انت في مشقة صح بس انت مستمتع لانك رايح لهدفك فكل عما بتاخد بتاخد مسافة وبتقطع يعني طريق وبتطلع مثلا 3 4 5 6 متر ولا درجات بتفرح بتفرح مع التعب ليه لان في غاية انت رايح لها فانا كمؤمن لا اشعر ابدا بالشقاء ولا ينبغي ان اشقى كيف اشقى وأنا عبد لواهب السعادة وأنا عبد لواهب الود والرحمة والفرح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في أحلك موقف أصعب موقف موقف صعب جدا مع الأعداء يقول له إيه بيقول له يا رسول الله ده خلاص هيشوفونا لو نظر أحدهم تحت قدمي لرنا قال له لا تحزن لا أحزن أما لا أحزن إمتى طيب أما في الموقف ده مش هحزن يا رسول الله أنا لو مش في الموقف ده مش هحزن طب أحزن إمتى كأن النبي يقول له أنت معه لا تحزن ما الذي يحزنك فالآية ديت فيها معاني كتير جدا منها إنك محتاج حد يذكرك بالبديهيات في وسط الملمات هو في ملمة جديدة جدا وهي ان خلاص ده هيمسكونا قال له ما تحزن لا تحزن يعني ايا كان القضاء وايا كان التقدير على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش مش هيجيبونا لا هو قال له اهم حاجة قلبك حرر قلبك سبحان الله حرر القلب لازم قلبك ده يتحرر لا يرى إلا إيه إلا السماء قال له لا تحزن إن الله معنا ولذلك ابن القيم ليه لفتة جميلة جدا يقول لك وفي الآية إشارة أنها هذه الآية كل من صحب رسول الله أي صحب سنة النبي وهدي النبي فله معية خاصة بقدر الصحبة الخاصة يعني بقدر صحبتك الخاصة لهدي رسول الله بقدر تأخذ الاطمئنان والهدوء فأبو بكر سبحان الله الله أعطاه هذا الهدوء بوصية النبي صلى الله عليه وسلم النفس البشرية بطبيعتها ربنا خلق فيها المشاعر خلق فيها الحب وخلق فيها الخوف خلق فيها الحزن وخلق فيها الفرح فخلق فيها الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لكن في مكافآت خاصة بالمسلم في مكافآت خاصة بالمسلم الذي كان يعمل صالحا ولازم تشوفها يعني أيا كان البلاء آخر البلاء ده إيه آخر البلاء ده موت وفاة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ياه أنا مش عارف إيه أنا الحزن الفطري مفيش مشكلة لكن دينك يقول لك لا هذا الحزن الفطري لا نحاسبك عليه ولكن يسكنه الرجاء ويسكنه الفرح الآخر إيه الفرح بقى الآخر ده أن أنا والدي مات مسلم والدتي توفيت على الإسلام أتعب نفسيا وأتعب قد أتعب جسديا مرة وأحزن والكلام ده لكن الذي يسكن تلك الجراح ويهدئ هذه النفس أني واثق إن شاء الله بما أنه مات على العمل الصالح وعلى الإيمان أنه ممن قالت له الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وإذا خير بين أن يعودوا لنا لو قلنا له دلوقتي لو ربنا أحياه قال له ترجع لهم تاني بعد ما شفت اللي شفته هيقول له لا هو نفسه هيقول لا لكن إحنا سبحان الله ممكن نشوف الموضوع من من جانب آخر النبي صلى الله عليه وسلم الرب جل وعلا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة مين اللي بيقول كده الله سبحانه وتعالى الغني الذي له ما في السماوات والأرض رب العالمين الذي له الذي يملك ناصية جميع المخلوقين هو بيقول كده اللي هيكون مؤمن ويعمل صالحا سواء كان ولد ولا بنت ما عندناش تفرقة لمجرد الجنس المقياس عندنا الشغل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه اللام ديت الموطئة للقسم يعني أن الله يقسم أنك ستحيا حياة طيبة فلما تخاف يعني أنت قلقان من إيه قلقان أنه يخلف وعده حاشاه سبحانه ما الذي يزعجك انت خايف من ايه انت خايف لا يطلع في الاخر خالص ما لا يحييك حياة طيبة ما الذي يزعجك لا ابدا تبقى عندك قناعة كلما قوي التوحيد في القلب كلما قويت الطمأنينة والسكينة أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن مش ده كلام ربنا سبحان الله مين اللي هياخدوا الأمن كله هم دول الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم إن ما فيش في شرك في قلوبهم فأعظم الشقاء أن تتعلق بالمخلوق سواء حبا أو خوفا تكون خايف من المخلوقين ياه انت للدرجة دي مرعوب من مخلوق اسمه كورونا كورونا مخلوق تحت أمر وقدر الله وهو جندي من جنود الله اوعى تكون فاكر ان هو يتصرف خارج هذا الإطار فدايما تتعامل بالهدوء دوت هذا الأمر هو جندي يفعل ما أمر به فتتعامل بالطريقة دي تهدى فتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى اوعى تعلق قلبك ان امريكا هتطلع لقاح او الصين هتطلع لقاح او الكلام ده وهو ده اللي هيعديك كل دي اسباب عادي الناس تاخد بيها ومهم ان هم ياخدوا بيها ويدفعوا الداء بالبحث عن الدواء ولكن ولكن ولكن ان قلبك يكون متحرر تماما ولا يرى إلا يأخذ بالأسباب ولا يرى إلا المسبب سبحانه وتعالى فهنا الإنسان يدرك أن أكثر الناس طمأنينة وأمنا وراحا هم أهل الإيمان أهل الإيمان الحقيقي بقى أهل الإيمان الحقيقي مش مش بمجرد الادعاء وخلاص لا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن الآخرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قلق هلع آه جزع تلاقي كده سبحانه كلما ابتعد المرء وكلما أشرك وكلما ابتعد عن الله كلما دب في قلبه قلق وطبعا شوف يقول الله سبحانه سنلقي في قلوب أنت تطلع على القلوب أنت لا تطلع على القلوب ولكن علام الغيوب هو الذي يطلع فعما رب العالمين يقول لنا سنلقي أنت ممكن تبقى شايف اللي قدامك ده سعيد لكن حقيقة لا والله والله هو ظاهرا في سعادة وهمية لكن الحقيقة هي التي أخبرك بها رب البرية رب البرية سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا الأصل فيه إن الإنسان ده مخلوق عارفين كده لما الإنسان كده اتخلق من طين معاه برضه حاجة إيه بلت إن كده لازقة فيه الهلع إذا مسه الشر جزوع شوفوا الجزع بقى دلوقتي اللي في العالم كله وإذا مسه الخير منوعا يا صدق الله الآية دي تقول لك صدق الله شوف النهاردة اللي كتير من الناس يحصل مثلا منتجات غذائية ولا منتجات طبية يبعدها عن اخواته مسه خير اهو منوع امنع امنع امنع انا اللي محتاج ما تديش حد غير والكلام ده الا ربنا بقى بيقول لك يقول لك ان في لا الدين بقى هنا اهل الصلاة والله وبالله وتالله مش هقول لك ان اهل الصلاة عايشين في طمأنينة لا والله ده هم عايشين في جنة والله بل جنة جنة إن الإنسان يكون كده سبحان الله في علاقته مع الصلاة مستحيل يا جماعة مستحيل كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم ماذا فعل حزبه أمر يعني ألم به أمر أتاه ما يعني يقلقه صلى الله عليه وسلم كان ماذا, ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر انظروا انظروا لللفظ فزع إلى الصلاة فزع يعني ايه فزع عارف كده جماعة الخلايجة يقول لك ايه لا فلان ده من أهل الفزعة يعني من أهل الفزعة يعني أول ما يقولوا يا محمد يا أحمد يا أبو عبد الله تلاقيه على طول طلقة صح شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لماذا كان يفزع سأقول لفظا أتمنى أن تتشربوه لأن الصلاة تبتلع الأحزان وتبتلع الضيق وتبتلع التوتر وتبتلع بتبلع بتبلع سبحان الله فيها هذه الخاصية فيها هذه الخاصية إن الصلاة بتبلع الكلام ده بس الصلاة صح أما الصلاة بقى اللي هو إيه يعني إن العشاء خدت معاه ثلاث دقايق وفي رواية ضعيفة أربعة ده بقى هو عادي إن أنا ممكن صدري يضيق آه ده محمد صدره ضاق وربنا ما سابوش بقول لكم ديننا ده جميل ومريح ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يضيق صدرك بما يقولون طب أعمل إيه يا رب تعمل إيه فسبح بحمد ربك وكن وكن من الساجدين الصلاة يا جماعة ما بتديش, ما بتديش طمأنينة لا الطمأنينة ديت ممكن المنزلة الأدنى اللي انت بتاخدها وعلى فكرة انتوا عارفين الصلاة دي حتى الصلاة اللي فيها يعني سنة سنة حضور يعني اللي بيطلع منها كده هو ايه مركز ربع وربع يعني او نص ونص انتوا عارفين الصلاة دي عاملة زي ايه زي الحديد وفيتامينات الفيتامينات اللي موجودة في الفاكهة حضرتك وانت بتاكل الفاكهة انت مش شايف الفيتامين بتاع سي وهو بيعدي ويدخل جسمك صح وبيأثر في جسمك من قدر معين من العافية وقدر معين من المناعة وقدر معين من كذا وقدر معين من كذا أنت شايف أنت مش شايف هو يؤثر فيك تلقائيا كذلك الصلاة وكذلك القرآن يفعل فيك الأفاعيل حتى وإن لم تنتبه يعني مش وانت بتصلي كده بتقول ايه فين بقى فين الطمأنينة والله فرقت بس فرقت بقدر لأنك أنت عندك هلع كتير محتاج إن إنك تنتبه الصلاة بقى أقل حاجة بتعملها الطمأنينة أقل حاجة بتعملها الطمأنينة آه أمال الصلاة دي إيه قرة عين وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها ما يا أخي بقى خلاص بقى عاوزين نرتاح بقى ما تريحنا يا عم بلال يا سلام على الجمال ريحنا أرحنا بها إنك تقوم كده من مثلك يا ابن آدم مين زيك يا عم إن خلى بينك وبينها إنك بس مجرد ما تحتاج على طول ترفع إيدك وتدخل عليه وتقول له بقى أرحنا بقى قرة العين قرة العين ديت انتوا عارفين اللي إيه قرت قرت أي سكنت اما تلاقي العين كده في قلق تلاقيها قاعده تروح وتيجي كده وقلقانه وبتاع فاول ما العين كده تشوف الحاجه اللي هي عاجباها تروح مثبتها نفسها كده وتبتسم تحس كده في لمعان فرح في العين ده اسمه قرار العين ان العين استقرت من التيه اللي كانت فيه ده فقرة عين القلب هذه الصلاة بتديك البوصلة انت تايه ليه انت تايه ليه الصلاة ديت انتوا عارفين أكبر كلمة أوجبها الله علينا إن احنا بنكررها بألسنتنا في اليوم والليلة إيه هي؟ بنكررها 94 مرة كلمة الله أكبر الله أكبر بتقولها 94 مرة لو بتصلي الفرض بس بس لا بتردد ورا أذان ولا بتقول نوافل 94 مرة بتدي نفسك بتدي روحك بقى مش هقولك بتدي جسدك فيتامين د لا ده انت بتدي روحك التعلق بالكبير المتعال أكبر من همك أكبر من المخلوقين أكبر من حزنك أكبر مما من كربك أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر الواحد يستحضر كلمة كل ما عداها قليل الله أكبر اركع وبعدين تطلع من الليه تقول سمع الله يعني الله قد سمعك ويستجيب لك وبعدين الله أكبر تنزل الله أكبر تطلع الله أكبر تنزل الله أكبر أنت من تفعل يعني استشهد كده واحد لا يعرف شيئا عن المسلم عن يعني الإسلام يقول ماذا يفعل هذا الإنسان كأنه يلخص الحياة فيقول هذا الإنسان انشغل انشغل بأكبر شيء في حياة ولم يعد يرى أي شيء إلا هذا فأكبر من كل الأحزان وأكبر إنك تقف من كل الصروف اللي تصرفك الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي أن يعمل في دين الله ويبدأ بقى ينزل من, من إلى مكة وخلاص ويترك الغار ونزل عليه القرآن وهيبدأ يعلم الناس تعالى أنا هتعامل مع الناس دي إزاي والناس دي بي بي بي مش الز- ده الزنا مستحب عندهم وعندهم الأصنام حوالين الكعبة والجاهلية في كل شيء ويعني الخمرة في كل شيء أروح أتكلم معاهم في إيه ولا في إيه ولا في إيه ولا في تبرج الجاهلية ولا في أفكار الجاهلية ولا في حكم الجاهلية أنا مش ع- أنا دايخ أنا كذا أنا كذا قال له كلمة واحدة قم فأنذر وربك فكبر أول ما تستحضر المعنى خلاص أنا هساعدك هو أنت لوحدك ولا إيه؟ هو أنت فاكر أنت لوحدك؟ يا جماعة أنت مش لوحدك احنا لازم نفهم كويس جدا ربنا يلهمني كده التوفيق في يوم من الأيام أقول كيف أعد الله آدم للأرض إزاي ربنا سبحانه وتعالى أعد آدم إنك تفهم أنت الله سبحانه وتعالى جعلك خليفة في الأرض وهذا الخليفة لابد أن يعطيه مقومات فأنت النهاردة أعطاك الله سبحانه وتعالى ما يهدئ هذه الروح ويصفي ويبصر هذا العقل فأول ثمرة ستجنيها إذا كبرت ربك أنك لن تخاف لن, لن تبقى تبتئس حتى لو يعني جالك الشعور النفسي ده زي ما سيدنا موسى كده جه وقال له لا يا رب أنا خايف قال له لا كلا انتهى فالخوف ده يصرفه عنك أن ترى بقلبك معية الله وتستشعر معية الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أنا جاء في الأثار أنا عند المنكسرة قلوبه عند المنكسرة قلوبهم فالله سبحانه وتعالى يحب القلب المنكسر فعما تنطرح بين قا- يديه وانت ساجد ووجهك في التراب بالله عليك في الآخر خالص حتى لو جات لك لو أتت وليك مخاوف معينه وانت بتصلي تيجي احيانا بعض الناس يقول لك يا شيخ وانا بصلي افتكرت بقى الايه القرف والتوتر اللي احنا فيه وخفت مش عارف منين كده خلي مخاوفك اقلبها خليها دعاء جالك وانت بتصلي كده الخوف من كورونا قول له يا رب اللهم طمئن قلبي وامن قلبي وامن جسدي وارزقني العفو والعافيه يعني خلي مخاوفك دي اقلبها دعاء مشاكلك حولها لدعاء حولها إلى رجاء أنك ترجو أنه يريحك حولها إلى الإلحاح فالله يعطيك من الأمان والراحة بقدر ما تنكسر وتخضع سبحانه وتعالى خلي عندك السعي الهاجري لما قالت له هو مين اللي اللي أمرك إن احنا نكون هنا مين اللي خلاك هنا آه الله أمرك بهذا قال لها آه قالت له لن يضيعنا بس هو مين اللي قدر ده مين- من الذي أنزل هذا الفيروس وقدره والله أنا كمسلم أنا كمسلم آه، لما أرى هذا بشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده ليه لأن أنا بقى عندي يقين مين اللي بيدير الكون ومين اللي بيتحكم ومين اللي بيحكم فلو كان يقيني مئة في المية بلى ولكن دخلت مرحلة ليطمئن قلبي بقى عندي قناعة يدبر الأمر عادي جدا فيشة الكون طلعت مش في إيد أمريكا ولا في إيد روسيا ولا في إيد الصين شيل الفيشة النور يقطع خلاص والكل يترعب ويوم يفر المرء أمي تعبانة ومش عارفة ومش عاوزة أروح خايفة واخويا تعبان بسلم عليه من بعيد لبعيد يوم يفر المرء بقيت بتشوف بقى معاني تانية خالص فانت لما تيجي تشوف بقى تقول امنت برب انا خلاص انا اللي طلعت ناجح طلعت في الدنيا انا اللي ناجح الحمد لله ده انا طلعت بالاختبار ده ان انا عبد لرب الحق الحق طلع معانا انا والحمد لله دايما كنت اقول كده اقول ان ربنا هو اللي بيدير الكون و و و والكلام ده كله سمعت الدكتور عندنا راجل ضخم قوي قوي قوي يعني الناس كلها بتهابه يعني فعامل فيديو كده بيوعي الناس فواحد كاتب له دكتور زميله بيقول له طب والحل يا دكتور في فعلا مصل ولقاح وكده وفي ناس بيقولوا كذا وفي ناس بيقولوا كذا هو حاجه تقيله قوي يعني في الطب فقال كلمه جميله جدا قال له اقول لك بصراحه كلنا جهله وكلنا غلابه ومش فاهمين حاجه وعلى فكرة الراجل مش يعني يعني مش من أهل الاستقامة بمعنى إن هو فاهم في الدين وكده بس وهو بيقولها كده أنا قلت قلت سبحانك وهو بيقول الجملة الجملة ديت بيقول له أقولها لك بصراحة يا دكتور يا دكتور إحنا كلنا جهلة وكلنا غلابة ومش فاهمين حاجة وإحنا مستنيين بس إن هو يأذن إن هي تفتح يفتح إيه بقى يفتح لك دماغك إن ينورها لك إيه سبحان الله ليه؟ لأن ربنا قهار قهر كل من سواه فصار هو واحد أحد فرد صمد كل اللي بيحصل ده آه عشان تعرف يعني صمد يعني صمد هو الذي تلجأ إليه وحده في الشدائد طب هلجأ ليه واحد تاني لا لا لا ما خلاص كله قافل كله بيقولك ما عنديش وكل ما الناس يعني تثق في حد يروح واقع ولو تأملتم لو تأملتم العالم كان دايما شايف مين أقوى قوة في العالم قوة الصين قوة أوروبا قوة أمريكا التلاتة ربنا إيه بيقول لكم أهم كلكم كعار إلا من كسوته كلكم كله ضايع يعني تلاقي تلاقي الغلابه دول برضه ايه يعني جاي لهم ايه يعني الجماعه الافارقه والجماعه اللي في حتى في اوروبا في اوروبا الجماعه اللي بيسموهم اوروبا الشرقيه وكده الدول الغلبانه ديت اللي ما فيهاش قوه معروفه تلاقي برضه الاحداث عندها خفيفه كده مش خفيفه بمعنى بس بالنسبه للتانيين كأن الله سبحانه وتعالى يعامل الكبير واللي شايف من أشد منا قوة بيورهم لك الفكرة مش في إذلالهم أكتر إنك قبل ما تشوف الذل ليهم شوف العز ليك تعرف كده زي ما والدك كده بيجي ايه بيجي يعني واحد مثلا اذاك فيجي واحد زميلك يروح منتصر ليك فيبدا بقى ايه انت بقى حاسب بقى حاسب بقى انا عندي انا اخويا بيلعب مش عارف ايه وعنده فورمه عامله ازاي وعنده ايه وعنده ايه وعنده ايه صح تبقى مبسوط قوي ان اخوك قاعد ايه يدافع عنك والكل ساكت فاحنا مساكين فلازم ان احنا نشوف المعاني ديت في الاوقات دي لو ما شفناهاش في الاوقات ديت هنشوفها امتى لو ما شفناش يعني القهار اللي يقهر كل من سواه لو شفنا يعني المهيمن يا جماعة من الآيات الجميلة جدا والله يحكم لا معقب لحكمه خلاص واحد عجوزة غلبانة كده واحد بيقول لها ادعي لنا يا حاجة وبتاع الفيروس مفرتك الدنيا قالت له يا ابني هو نازل معاه قايمة ومعاه شوية أوامر هيخلصها ويغور على روايتها يعني فهي الدنيا كده هو نازل فيه كده زي الملائكة كده الملائكة للمدبرات أمرا هو في شوية حاجات بيعملوها وانت خلاص هو أنا مكلفة فهو مكلف طب بالله عليك انت ماشي في الشارع هو معدي من قدام الجنينة قدام فيلا قدام مزرعة والكلب بتاع المزرعة ديت أو الجنينة قاعد يهوهو عليك وعاوز يقرب منك وشرس جدا كل ما تيجي تعدي تلاقيه شرس يشتد كل ما يجي تعمل ايه تقول له هش هش هش يرجع تاني طب الحل الحل الوحيد انك تستدعي صاحبه تقول له لو سمحت يا عمو بس انا عاوز اعدي فيقول له ايه يمسكه او يمنعه صح اه خلاص بقى ما تستعين بربه كل واحد انت خايف منه استعين بايه باللي خلقه ترتاح ترتاح جدا فالمعنى ده الواحد لما بيستحضره ان شاء الله يهدى من الاشياء يا جماعه حسن الظن حسن الظن بيريح قوي قوي قوي الارواح في دكتور رحيم جدا جدا بالطلبة وراجل ما شاء الله كل اللي اتخرجوا من عنده في العشرين دفعة اللي هو عشرين سنة كان فيهم كله بيحلف بالدكتور دوت قد ايه رحيم وقد ايه بيختار لك الأصلح واللي دايما بيعلمك وبي... وكل الشباب اللي اتخرجوا ما شاء الله لا قوة الا بالله بقوا ملوك في تخصصاتهم بسبب هذا الدكتور ففي واحد داخل عليه وداخل الاختبار هو داخل عنده يقين أن الدكتور هذا آه سيختار وسيفعل الأنفع له فالدكتور لقى أن الأخ ده بيجاوب غلط والشاب ده فهم التخصص كله غلط فهيخليه يعيد السنة ليه؟ عشان يفهم التخصص صح وبعد ما يخرج يبقى زي الملوك والشباب اللي خرجوا دول بقوا أبطال فهو اختار له الأنفع صح لكن قد لا يكون الأنفع هو الأمتع حاليا قطعا الأنفع هو الأمتع استراتيجيا قدام كمستقبل لكن دلوقتي قد لا يكون هو الأمتع ربك هكذا أيضا حسن ظنك بالله ضروري في الأوقات دي يعني مثلا حسن ظني بالله ان ربنا مش هيبقى مش هيصيبني بكورونا لا مش كده امال ايه يعني ايه حسن ظن حسن ظنك بالله ان الله سيختار لك الانفع قد يكون الانفع ان يجي لك الفيروس وتموت بيه حتى تلقاه وليس في صحيفتك خطيئه فيجي أول ما تبص في الصحيفة كده وتشوف الملائكة وهي بتقول لك إيه ألا تخاف ولا تحزن هنيئا ليك يا عم فينك مستنينك الفترة دي كلها ده أنت لو تعرف السماء كلها فحسن ظنك بالله أنه سيختار الأنفع لك مش حسن ظنك في الله أنه هيختار اللي أنا عاوزه ده مش حسن ظن ده كأنك تقول لله يا رب أنا مش عاوز إلا الحاجة اللي أنا عاوزها رؤيا أحد السلف في المنام فقيل له لما وجدوه في في فرح وسعادة أي عمل أنجاك بين يدي الله قال ما وجدت مثل حسن ظني به مثل حسن الظن بالله رب غفور تظن بي إيه ربك رحيم تظن بي إيه ربك ودود شكور تظن بي إيه وبعدين يا هنيئا ليك ده أنت لسه طالع من رمضان والحمد لله ووفقك في الصيام والقيام في ناس ما أدركتش هذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى يذكر أيضا معنى جميل جدا هذا المعنى يفيض علينا بالسكينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يا ألا بذكر الله تطمئن القلوب أخبرنا بنص صحيح صريح ما الذي يطمئن قال لك ألا بذكر الله تطمئن لو أنت بتقرأ الآية دي بتحس إن في قدر من الطمأنينة وأنت بتقرأ بس الآية الآية كده مجرد قراءتها بتحس إن هي مصل إن هي لقاح لوحدها كده ألا بذكر الله تطمئن القلوب تلاقي الآية اللي بعدها على طول كأن إذا قلبك قد طمأنه الله كأنك عشت في الطوبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وأعظم الذكر القرآن وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء في شفاء الشفاء شفاء لإيه؟ ما هو شفاء للأدواء اللي من ضمنها الرعب والفزع والهلع ما يقول ابن القيم ما أنزل الله من دواء من السماء أسرع من إزاء في إزالة الداء وإذهاب الدواء وإذهاب الداء مثل القرآن يعني مش هقول لك بقى القرآن القرآن بقى وكله وبتاع والكلام ده يكفي بس المعوذتين الاستعاذة أما تقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تجد المعنى ده يعني حتى النبي يقول لعقبة لا تدعهما إياك لا تنم حتى تقرأهما ويوصيه عموما بالمعاوزات بيها شوف حتى آخر صورة صورة الناس اللي كل الأولاد حافظينها من تقدير الله أن جعل الشيطان يوسوس ده تقدير ومن كرمه أنه جعله خناس فإذا غفل العبد وسوس الشيطان فإذا ذكر الله خنس فتلاقي كده يجي وسوس لك خلي بالك إيه انت هيحصل لك كذا ويبدأ يدخلك في المتاهات فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسكت فالاستعاذة تقوي العزم الاستعاذة كأنك أعوذ دي يعني ألجأ أعوذ أي ألجأ زي كده اللي بيلجأ في اللجوء السياسي يروح دولة تانية قوية يقول له الحقوني أنا إيه أنا في حد هيطلبني فعاوزكم تحموني فأنت بتقول لربنا يا رب الشيطان يوسوس لقلبي من الأذكار الجميلة جدا اللي بتطمن القلب ليها أثر عظيم في السكينة ذكر الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول لي من الهلع والفزع والحزن إلى تحول السكينة والطمأنينة ولا قوة ستساعدني إلا بالله لا حول كنز كنز من كنوز الجنة كنز إبراهيم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قول لأمت لأمتك إن دي كنز امسكوا فيه لا حول ولا قوة إلا بالله فتستشعر أنت بتقول له لا حول ولا قوة إلا بالله أنت الذي تملك تحولي وأنت الذي تملك قلبي وأنت الذي تلبي حوائجي وأنت الذي يعني تيسر لي كل هذه الأمور وأنت الذي تعطيني القوة التي ستغير هذا الحال الذي أنا فيه برضو من الحاجات المهمة أحاول أختم بها وعذرة عن الإطالة وهي سبحان الله قانون قوي جدا من قوانين الطمأنينة والسعادة وهي العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال انظروا إلى من هو دونكم بص للي تحت ما تبصش للي فوق ليه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك والله لو, أذر لو أردنا أن نشكر نعمة واحدة نعمة نعمة واحدة بس لظللنا عمر نوح ولا نستطيع شوفوا نعمة نعمة انك تتحرك يعني نعمة كده انك تمشي حوالين البيت وتكون آمن عرفتوا يعني ايه أمن تعرف يعني ايه انت طب انتوا كنتوا شايفين ان في أمن أصلا يعني انت كنت حاسس ان الأمن ده انك تروح البقال وترجع اللي تحت البيت طب هقول لك على حاجة تانية من الأمن انت كنت عندك ان الأمن انك تنزل لوالدتك او تقعد مع اختك شفت الدرجات دي ما كنتش شايفها ما كنتش حاسس بيها اوحش حاجة ان احنا ما نحسش بالنعمة لما تتخذ منا حاجة وحشة والله وتبدأ تسلب منها نعمة تبقى قدامك مامتك ومش عارف تحضنها ونعمة تبقى قدامك صديق ليك بقالك شهرين ما شفتوش مش عارف تسلم عليه ونعمة ونعمة ونعمة نعمة هقول لك نعمة ايه نعمة انك بتمشي نعمة نعمة انك ان عما يجي لك مرض الناس ان الدكاترة تيجي جنبك تعالجك دي نعمة يا جماعة دي كانت من النعم الكبيرة ان عما تتعب تلاقي دكاترة قريبين منك وبايه نعمة انك عما تتعب كان حد يحط عليك الايه الكمادات كده والحرارة ويدنه يدعي لك ويرقيك نعمة النهاردة يفر المرء ويقول لك ان لازم نبعد ومش عارف ايه والكلام ده نعمة نعمة كبيرة قوي سبحان الله خدت بالك من النعم دي طبعا بقى دون أن نعد بقى في النعم الدينية والنعم التانية والكلام ده نعمة أخوك على فكرة نعمة أخوك عرفت قيمة أخوك اللي كان بي... اللي كنت مش بيعجبك وعارفة نعمة الأخت اللي كانت بتجيب أولادها ويعملوا جو كده في صلاة العيد وكانوا بيضايقوكي اه يا شفت النهاردة بقى بتقولي طب أصلي العيد وسط الحضانة بس أصلي عيد يا سبحان الله نعمة انك بتخاف تركب تاكس دلوقتي خايف تركب تاكسي يمكن في حد قبلي ركب التاكسي ده أنا مش عارف تركب عربية عاوز تروح مشوار مش عارف اخده مشي احسن اه اخده مشي احسن سبحان الله فدي نعمة المستقبلات الضوئية شوف المستقبلات الضوئية انك بتشوف قدام عينك والكلام ده المستقبلات الضوئية ديت انك بتشوفها انت عارف ان في ما يقرب من 45 مليون كفيف في العالم لا يرون ما ترون من المستقبلات الضوئية دي شفت انت النعمة دي مش واخد بالك منها وكل اللي شاغلك بس ان ايه ان انا عندي دور سخونية عشان تعرف قد ايه ان احنا وحشين اكبر الكاميرات في العالم ما بتعرفش تصور لك الصورة اللي انت بتشوفها العادية دي خالص في طبيب أصابه الإجهاد بسبب الإجهاد ففقد بصره نسأل الله أن يرزقه البصيرة ويرد له بصره بيقول في الحديث بتاعه في العلاج بيقول الدكاترة 90% منهم أو 80% منهم بيقول إن مفيش أمل خلاص الموضوع هيبقى بس في 10% بيقولوا احتمال إن البصر يرجع مسافة 2 ل 3 متر ودي أمنيتي في الحياة على الأقل بس أقدر أقضي حياتي يعني وأقدر أدخل الحمام لوحدي وأقوم بحياتي ياه يا كنت قاعد مرة مع دكتور رمض فبيقول لي أنا بيجي لي يوميا حالات بنشتغل فيها بالساعتين ثلاثة عشان نحافظ إن هو يشوف متر قدامه متر متر قدامه يشوف متر قدامه وحضرتك ما شاء الله كل النعم اللي انت فيها ممكن تلاقي فيه ملايين يخرجوا مظاهرات ولا لو راحوا الحج قلنا لهم اطلبوا طلب يطلبوا حاجة واحدة بس حضرتك من يوم ما اتولدت وهي لازقة فيك وانت مش حاسس بيها في 72 مليون أصم في العالم يتمنى أن لو يسمع هذا الدرس أو يسمع أي حاجة يعني يسمع يسمع جايبين ولد كده عنده موضوع عمل ألوان ده فما بيعرفش يقرا فجايبين له بيلبسوه نضاره كده عاملين له عملية الولد لما شاف الألوان ده إنه عيط يا شعور شوف حاجة قاتلة أول مرة تشوف أول مرة تشوف بقى إيه اللون الأحمر واللون الأزرق والأخضر يا تشوف الألوان أنت بتشوف الألوان عادي طب أنت مرة في يوم من الأيام كده قلت إيه قلت اللهم لك الحمد إن أنا بشوف الألوان وبعرف أفرق بين البرتقالي والأحمر شفت أنت الكلام ده ما شفتش سبحان الله الطعام طعام في 3 مليون طفل أكتر من 3 مليون طفل السنة دي بس ماتوا بسبب الجوع وابنك ما شاء الله مقضيها وحضرتك مقضيها النوم شفت انت حضرتك كده ايه في ناس من كثرة النوم يعني الوسادة بتستحي منهم أحد إخواننا بيقول إن هو كان بيزور حد في مستشفى كده فسمع واحد يتلاوى ولا يستطيع أن ينام شاب صغير فبقول له الدكتور يا أخي حرام عليكم ما تدوا له أي حاجة قال ده عنده مرض نادر جدا عصف رهيب في البطن ده بياخد بعد الفجر كوباية حليب حليب واحد بس ياخد 12 ساعة يظل عشان يهضمه ويظل يتوجع الكلام ده ف 12 ساعة ويجي المغرب نديله حليب تاني ما لازم ياخد فيظل يتوجع لغاية تاني يوم وانت بتنام لا وتنام ايه وانت واكل بروست واكل ما شاء الله ايه واكل ايه والدنيا تمام و... مش ربنا امرنا ان احنا نعمل الحاجات دي ولا ما امرناش وفي انفسكم وفي انفسكم افلا تبصرون هو انتوا ما تبصش ليه اتزعم اتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر انت حاجه كبيره قوي والله انت مكرم دينك كإسلام غير الأديان التانية اللي بيبصوا على الإنسان إن هو إيه غير مكرم وإن هو بيتعاقب أنت سخر لك الكون وقد كرمك الرب جل وعلا الغسيل الكلى شفت أنت الدنيا رايقة معاك في ناس بتغسل الكلى بتا... زي ما أنت بتغسل وشك كده بيغسلها ثلاث أربع مرات طيب ليه بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا تعرفوا يعني قانون السعادة الحقيقي انظروا إلى من هو أسفل منكم أنا عندي كورونا وبابا ومش عارف إيه فأتوا وأختي فأتوا نسأل الله أن يرحم الجميع ويعافي الجميع يرحم من مات ويشفي المرضى ويصبر أهليهم ويجبر قلبهم لكن هسألك سؤال اللي انت فيه ده أخف وانك تكون فقدت بيتك وحصل قصف وانت وزوجتك واولادك متشردين على حدود اليونان وبقالكوا اربع خمس ست سنين من صحراء لصحراء وتلج يجي يبهدلك ومش عارف مين وده يجي يعرض كده بتعريض مش كويس وده يجي يلمح ان هو يتجوز بنتك وده عشان مش عارف ايه وده مش عارف ايه ها ايه رايك مين في ايه ومين ده سبحان الله وفي النهاية احنا بنقول الكلام ده عشان نشكر نعمة ربنا علينا فتزداد النعمة ويبقيها الله لنا وأذكركم اللي بيورث الطمأنينة جدا جدا إن المؤمن يعلم أن الله أعد له بعد كل هذا جنة العرض بس عرضها السماوات والأرض أقل الناس فيها أدناهم من يسير في ملكه ألفي عام ياه وانت على سرير المرض ولا سرير الألم ولا سرير القلق قول يا رب أيا كان اللي هيتم في الآخر خالص أنا لو كنت آخر واحد هسير في ملكي ألفين سنة ألفين سنة يقوم على رأسه سبعون ألف خادم كل خادم معه صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة عليها من أصناف الطعام ليس عند الآخر عشان كده مهم قوي ان احنا نجدد بقى التوبة ان احنا نتوب من اللي احنا شفنا حاجات غلط في قلوبنا الفترة اللي فاتت دي وسأنا الظن وما عشناش المعاني ديت وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون انت عاوز فلاح ما تتوب بقى لأن ربنا قسم الناس قسمين ما لهمش تالت ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون جدد التوبة بقى جدد التوبة والأوبة بقول له دكتور كبير ايه الحل فبيقول لي مفيش حل إلا الأخذ بالأسباب اللي انت شايفها اللي مش جايبة هم دي وبيضحك يعني فبقول له لا جد قال لي مفيش حل الحل الوحيد وصية وتوبة قدامك شغال بقى واخد بالأسباب حصل أي حاجة أنت مأمن نفسك يا عاقل قوي هو كده انت يعني تتعامل بهدوء كده وببساطة والدنيا خلاص لا لن يحدث شيء في هذه الأوقات التي تمر بنا إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فوفر على نفسك الجهد والتركيز الكتير يا رب انت كاتب عليا ايه فقط هي حاجة واحدة بس انت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك ويرضيك يجعلك عندك راضي كل يوم الصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وكل يوم بالليل تاخد برضه نفس الجرعة وتقول رضيت بالله ربا رضيت بالإسلام دينا الرضا الرضا رضا ورضوان من الله أكبر وسله أن يبقيك يبقيك على التوحيد حتى تلقاه علقوا قلوبكم به الله يا غار زي ما انت بتغيري كده على زوجك وزوجك بيغير عليك الله طبعا مع لله المثل الأعلى فالله يغار غير طليق بجلاله ليس كمثله شيء يغار على قلب عبده أن يكون فيه شيء يخدش التوحيد أن يكون قلبك في حاجة في التفات لغيره ربنا يغار على القلب ده على القلب اللي خلقه يكون باصص لحاجة تانية اوعى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلوبنا وينزل علينا السكينة مدارسة القرآن تنزل السكينة في البيوت انشروا مدارسة القرآن في البيوت تنزل السكينة تغشاكم الرحمة يذكركم الله في من عنده فنسأل الله أن يهدئ قلوبنا ويطمئن أرواحنا ويسكن جراحنا ويرضينا في قضائه ويصبرنا على بلائه ويرزقنا وإياكم الفزع إلى ما يحب ويرضى ويسكن قلوبنا ويجعل الصلاة قرة عين لنا ولكم وجزاكم الله خيرا